وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وقفنا مع المرتبة الثانية في منزلة الفكرة وهي الفكرة في لطائف الصنعة وقال الشيخ أنها تدرك بثلاثة أشياء بحسن النظر في مبادئ المنن والإجابة لدواعي الإشارات وبالخلاص من رق عبادة الشهوات ووقفنا في اللقاء الماضي مع محاولة الخلاص من رق عبادة الشهوات وطغيان الشهوات في زماننا طغيان مريء طغيان قاتل والناجي منه لا ينجو منه إلا من رحم الله إنه الطوفان قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ومن غرق في بحار الشهوات فقل ما يخرج منها والسؤال الان ما السبيل وكيف النجاه اخوتي قال سبحانه جل جلاله ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين السبيل والحل الوحيد للنجاة الذي لا حل سواه الحياة مع الله الحياة مع الله جل جلاله أن تعيش حياتك في سبيل الله بمعنى ان تكون الفرحه والمتعه واللذه وقره العين بطاعه الله ولا شيء غير ذلك قال رجل للسيده عائشه رضي الله عنها حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبكت وقالت صلى الله عليه وسلم كانت كل أموره عجب كانت كل أموره عجب بات ليلة عندي بات ليلة في فراشي حتى مس جلده جلدي فلما راى اني نمت قام فقلت إلى أين يا رسول الله قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لم يمنعه بياته في فراشه في فراش أهله حتى تماس ولكن قام يتعبد لربه ليست هذه الشهوة هي التي تلهي عن عبادة الله هذه هي الحياة مع الله كيف يمكن الوصول إلى هذه الحياة واحد أول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصل يوصلك إليه فتحرق ظلمات الشهوات بأشعة البصيرة حتى يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة أول شيء إنك تعرف ربنا تحبه يتعلق قلبك به فتنفتح في قلبك عين اسمها عين البصيرة هذه العين عين البصيرة تحرق الشهوات فإذا احترقت الشهوات قام مقامها شاهد من شواهد الآخرة هذه هي فينجذب إلى الآخرة بكليته ويزهد في التعلقات الفانية ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه دي ضربة البداية أول الطريق الانطلاقة أن تهتدي طريقا إلى الله الكلام ده جه في الأول لما اتكلمنا على الطريق إلى الله عز وجل اتكلمنا على العوائق والعلائق والأخطار اللي في الطريق وقلنا لازم قوة علمية يبصر بها منارات الطريق ويبصر بها مخاطر الطريق بس الطريق ده اللي احنا بنتكلم عنه ده ده طريق تاني جوه الطريق احنا قلنا برضو ان الطريق 8 حارات 10 حارات اللي معاه عربية بتمشي على من 60 ل 80 بيمشي في حارة واللي معاه عربية بتمشي على 240 ده ملوش علاقة بالتاني بس ده ماشي وده ماشي وده هيوصل وده هيوصل لكن بتفرق بقى في سرعة السير وبطئه وفي سرعة الوصول وتخلفه في وفي التأخر او تعلق عوائق الطريق لان تعلق عوائق الطريق بتبقى بالبطيء اكثر فلذلك بنقول ايه ان ده طريق هو هو نفس الطريق بس دول الخلص الخلص ان تنفتح في قلبه عين اسمها البصيرة عين البصيرة اذا قامت احرقت الشهوات تحترق انتهت الشهوات خلصت خلاص ما يبقاش فيه ما يلتفتش ابدا الى هذه المعاني من هذه الشهوات فيقوم بقلبه يعني هي هي هي ماشيه كده بالترتيب نمره واحد تنفتح القلب العين عين البصيره نمره اثنين تحرق الشهوات نمره ثلاثه يقوم بقلبه شاهد من شواهد الاخره سبحان الله العظيم بالله عليكم لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهممت أن قربت إلي الجنة فهممت أن آخذ قطفا من عنب لو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا ولا يفنى بالله عليكم بقى نفس النبي صلى الله عليه وسلم تروح بعد كده لعنب الدنيا عنب ايه بقى ودنيا ايه هي دي لما يكون بالقلب شاهد من شواهد الآخرة زي ما قال له كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضغون فيها بقى اللي قام بقلبه الشاهد ده شهوة إيه بقى اللي هتجيله وتشغله وتقطعه عن الله من الشهوات المحرمة من الشهوات المباحة فضلا عن الشهوات المحرمة طيب علامة قيام هذا الشاهد بقلبه قال ايه انه يدأب في تصحيح التوبة التوبة تاني اه التوبة وظيفة العمر الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وفي آخر عمره نزل قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار رسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة في الشاهد تصحيح التوبة احنا قلنا عليها تجويد التوبة قلنا عليها تجديد التوبة جدد التوبة اثنين القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المعاصي الظاهرة والباطنة ربنا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنة الإثم والحرام له ظاهر وباطن فالاسم الظاهر التخلي عنه سهل بسيط بالإقلاع لكن الخطر في الاسم الباطن معاصي القلوب احنا قلنا انها في حلقات اللي فاتت ان من معاصي القلوب ازدراء النعم ان تبقى عندك نعمة وانت بتحتقر النعمة دي وتستصغرها وتستقلها وما تهتمش بيها وما تعرفهاش دي معصية طب ازاي اطلع من قلبي احتقار النعم وانا شايف الناس غرقانة في نعم اكتر من اللي انا فيه هي دي المعاناة هي دي اللي قلنا عليها ان ابن الجوزي قال ان صلاة ركعتين امر سهل وصيام يومين امر سهل لكن المسألة الصعبة تعبيد العقل في السجود لله عند العجز عن معرفة الحكمة آمنت بالله فلذلك يبدأ يعمل الأوامر الظاهرة والباطنة طاعات القلوب وطاعات الجوارح احنا قلنا الإيمان كده الإيمان قول وعمل قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب فكما أن للجوارح قول للقلب قول وهو اعتقاده وكما وكما أن للجوارح عمل زي الصلاة زي الحج أعمال الجوارح فكذلك من للقلب أعمال المحبة والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة أعمال القلوب طاعات القلوب واحنا ممكن ان شاء الله في الحلقة الجاية نسرة سرد قرايه بس طاعات القلوب ومعاصي القلوب نحضرها حالا طاعات القلوب ومعاصي القلوب ليه لان هذه الطاعات طاعات القلوب القيام بها هو حياة القلب الحياة الحقيقية بقى ومعاصي القلوب هي القاتلة القاتله فإذا قام بالطاعات الظاهرة والباطنة وتخلص من المعاصي الظاهرة والباطنة ثم يقوم حارسا على قلبه يحرس قلبه بقى قال بعض السلف حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة هي دي لما تحرس قلبك عشرين سنة عشرين سنة لما قلبك يبقى عنده عشرين سنة يبقى راجل يحرسك بقى ويقف لما تربي قلبك عشرين سنة بعد عشرين سنة يبقى قلبك رجل يحرسك حراسة القلب قلنا عايزين نعمل على القلب حراسة القلب بقى نعمل على القلب فلتر الإمام الشافعي بيقول إيه إنه لتمر بقلب النكتة من كلام القوم فلا أسمح لها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة قال لو كلمة عجبتني من كلام كان يقصد كلام الصوفية يعني ها قول ما اقدرش اقبلها ولا ادخلها قلبي الا اذا قام عليها دليل من الكتاب والسنه زي الجنيد قال كده قال طريقنا هذا محفوف بالكتاب والسنه كتاب والسنه لازم دليل هو ده حفظ القلب حفظ القلب من الخواطر اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت الحلقه الماضيه حفظ القلب من الخواطر ما تخطرش على باله خاطر قال كده ثم يقوم حارسا على قلبه فلا يسامحه بخطره يكرهها الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ما يسمحش لقلبه بقى ان يخطر عليه خطره الله لا يحبها بل ولا بخطرة فضول لا تنفعه لما يجي يلاقي نفسه بيفكر كده في حاجة ما تنفعوش في الآخرة يمنع يمنع قلبه يحرس قلبه أي حاجة يقول له اعمل لي دي يقول له بكام؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة تنفعه في الآخرة لازم شرط قال إيه فإذا حرس قلبه عن الخواطر التي تغضب الله وحرس قلبه عن الفضول التي لا تنفع في الآخرة فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها اللهم قنا شر نفوسنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيفدى من أسرها ويصير طليقا ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيقول إيه وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يا إخوة الموضوع ده عايز قاعدة بقى إن شاء الله قضية الفرق بين النفس والقلب نفس أمارة بالسوء والقلب مطمئن بذكر الله كل إنسان له نفس وقلب النفس أحيانا تستأسد شرط النجاه أن تكون النفس لينة منقادة ابن الجوزي بيقول إيه من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب في نفوس طهرة زي ما بقول كده لينة منقاده سريعة الانقياد وفي نفوس صعبة جدا لما تيجي تروضها تلينها تطوعها عشان تطيع ربنا تصعب وتشق اللهم اجعل نفوسنا لينة منقادة الشاهد ايه ان النفس الشديدة دي القاسية الغليظة بتستولي على القلب تطبق على نفس القلب تستولي عليه فيصبح القلب أمارا بالسوء والفحشاء لو هو الانسان بقى زي ما قلنا كده انفتحت في قلبه عين البصيره فاحرقت الشهوات فقام بقلبه شاهد من شواهد الاخره يطرد النفس يتخلص القلب من اسر النفس ومن حديث النفس ووسواسها فيفدى من اسرها ويصبح القلب طليقا قلوب حره ايه هي الحريه الحريه الحقيقيه ان تكون حرا مما سوى الله ولن تصح لك لله عبوديه ما دام لغير الله فيك بقيه الحريه الحقيقيه ان تكون حرا من غير الله من سوى الله فيش حد له عليك سلطان الا الله فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه ويخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره كما قيل وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خاليا آه. امتى بقى هتعيش المعنى ده ابن القيم لما ذكر معنى من المعاني زي دي فقال ايه فوا حسرتاه كيف يمضي العمر وينقضي الأجل والقلب ما شم لهذا رائحة مصيبة انك انت عمرك ينتهي والايام عمالة تعدي وانت ولا حسيت بالمعاني دي حسها اللي هي ايه بقى اللي احنا بنقول عليه دلوقتي يخلو القلب بذكر الرب تحس ان قلبك ان قلبك في الذكر حياة حياة القلوب فكأن القلب هو بيقول الشاعر بيقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خالية فكأن الإنسان يخرج من نفسه ومن طبعه ومن هواه ومن جلده من لحمه ودمه يبقى قلب بس ينبض بحب الله وبذكر الله وبطاعة الله فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صدق في إن قلبه حب ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذا صدق في حب ربنا هيحب النبي مش يحب النبي بقى يرزق حب النبي سبحان الله أصل الحب ده رزق وأنا مش عارف أقول نفسي اكلمكم شويه عن حب ربنا لان انا نفسي اكلمكم شويه عن الجنه ونفسي اكلمكم شويه عن ربنا فنفسي في حاجات كتير فاسال الله ان يبلغنا رضاه لكن خلاصه الكلام ان المحبه رزق رزق القلوب سبحان الله العظيم فيقول اذا تمكنت محبه الله من قلبه وتمكن ذكر الله من قلبه رزق محبة رسول الله واستولت محبة رسول الله لاتباعه على قلبه فجعله إماما فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته كما جعله الله نبيه ورسوله هاديا الى سبيله فيبدا حين يفعم قلبه بحب النبي ليطالع تفاصيل حياه النبي يبدا بقى انا قلت كده قبل كده انه هو واقف يصلي وبيركع كده يحس انه قدامه سيدنا النبي زي ما بيركع بيركع وراه زي ما بيرفع بيرفع معاه زي ما بيسجد بيسجد جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيطالع سيرته ومبادئ امره وكيفيه نزول الوحي عليه ويعرف صفاته واخلاقه وادابه في حركاته وسكونته, وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لاهله واصحابه حتى يصير معه كانه بعض اصحابه يعيش مع سيدنا النبي بقى يعيش معاه يعيش معاه كأنه هو عايش في المدينة أيام ما كان النبي عايش والصحابة يبقى ماشي ورا النبي من بيته للمسجد في غزواته في أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي فهم القرآن كثيرا ما أقول أن مشكلة كثير من المسلمين في الفهم في فهم هذا الدين هل عندنا فهم عميق للدين بحيث نعيش هذا الدين هي دي هو ده الإشكال الحقيقي هو ده الإشكال الحقيقي إن مفيش فهم عميق نعيش بيه كل واحد بيفهم على مزاجه لذلك قلنا أن العصمة في فهم هذا الدين فهم السلف مش عشان أنا بقول كده لأن ربنا قال كده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ربنا طلب منا إيمان كإيمان الصحابة وقال إن هي دي الهداية فلذلك فهم الدين مش فهم النهاردة الناس اللي قاعدة تلف وتدور وتخبط يمين وشمال ده فهم الصحابة والتابعين فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين هو الفهم المعتمد من الله سبحانه وتعالى لذلك إذا هو رسخ قلبه في حب النبي يرزق فهم الدين يا ترى احنا بنفهم دين طيب ما تيجوا نقضي الوقت ده الواجب العملي معرفة الله وحب النبي عشان ربنا يرزقنا بهما فهم الدين احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله